نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أكثر الله تبارك وتعالى من ضرب الأمثال في القرآن والقصد من ضرب المثل هو توصيل الفكرة حتى يتجلى المعنى المقصود إيصاله للمستمع وبطبيعة الحال فضرب المثل ليس بعده شيء إذا ضرب المثل لإنسان فلم يفهم فليس بعد ضرب المثل طريقة طريقة إيصال الكلام يأتي الكلام مجملا فلا يفهم المستمع فيضرب له المثل حتى يفهم فإذا لم يفهم المثل فليس بعده وسيلة للتفهيم ولذلك يقول عمرو بن مرة أحد الأئمة الكبار من طبقة التابعين كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عنه قال إذا ضرب المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي انظر إلى أي مثل في القرآن تراه مفهوما غاية غاية الفهم يعني وليس بعده للمرء مذهبه ولذلك فموعدنا اليوم مع مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما عايز يعني الإخوة الجلوس وأنا أذكر الحديث أن يتخيل المثل حتى تتضح الفكرة ضرب الله مثلا صراطا مستقيما صراط المستقيم الطريق الطويل المستقيم يعني وعلى جنبي الصراط الصراط سوران إذا هذا طريق على يمين الطريق سور وعلى اليسار سور كهذا المسجد هذا المسجد نعتبر أنه الصراط المستقيم وهذا الجدار هذا سور وهذا سور تمام وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة هذه النوافذ كلها أبواب مفتحة على الفضاء على الخارج يعني وعلى الأبواب ستور مرخاة في ستائر على الأبواب المعنى كده واضح جدا وعلى رأس الصراط في الأمام على رأس الصراط داع يدعو وفوق الصراط عند السقف كده داع يدعو اتضحت الفكرة ما هو المقصود بضرب المثل قال عليه الصلاة والسلام فالصراط هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله تمام وداع يدعو فيقول يا أيها الناس الزموا الصراط جميعا ولا تتعوجوا والأبواب الموجودة في السور محارم الله فكلما أراد إنسان أن يخرج من الباب ناداه قال له اتق الله وإياك ومحارم الله واللي على رأس الصراط الذي يبصرك يرى المشهد بالكامل هو داعي الله في قلب كل مسلم ده المثل المطلوب مني أن ألزم الصراط طول ما أنت ماشي على الصراط في حدود السورين فأنت على الإسلام فإذا أردت أن تخرج فتخرج من الصراط على فين؟ على الفضاء الواسع الذي لا يحده حد فالداعي اللي هو القرآن على رأس الصراط والنفس اللوامة التي بداخلك تقول لك إياك أن تخرج من الباب إياك أن تخرج من الباب إذا خرجت من الباب خرجت من الصراط يعني خرجت من الإسلام طيب الستور المرخاة على هذه الأبواب ما فائدتها الستور المرخاة تنبيه وعلامة لأن لو في ستارة على الباب وأردت أن تخرج شيء طبيعي هتشد الستارة فالستارة دي كأنها تنبيه وعلامة إن في خطر خلف هذا الساتر اللي هو النص الشرعي اللي هو الذي ينهاك إنك أنت تدخل من هذا الباب علشان ما فيش واحد يقول أنا نسيت أنا كأني خرجت من الباب وأنا مش واخد بالي إزاي ما تاخدش بالك وأنت شديت الستارة شديت الستارة يعني أنت مريد للخروج أنت تريد أن تخرج ما تقوليش أنا ناسي أنا ساهي أنا ما خدتش بالي لا معنى تشد الستارة إذا أنت واعي إذا أنت تعلم أن في فتحة خلف هذه الستارة وتريد أن تخرج تمام فإذا اقترب إنسان من الباب الداعي الذي على رأس الصراط يقول ويحك إياك أن تخرج من هذا الباب وواعظ الله في قلب كل مسلم نفس اللوامة التي تلومك تنهاك أيضا أنك أنت تخرج من هذا الباب قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره مهما أتيتني بعذر أنت تعلم أنك مبطل أنت تعلم أنك مخترم لحدود الله حتى مهما أتيتني بعذر حتى مهما أقنعتني وأنا يعني خال علي ما تقول وجعلت تعتذر باعتذارات مقنعة ومفهومة أنت خدعتني لكن أنت لا تستطيع أن تخدع نفسك أنت تعلم أنك مبطل وتعلم أنك مريد لهذا الأمر ولكن خدعتني أنا كبشر ممكن أخدع النبي عليه الصلاة والسلام المكلم من السماء والذي لا يخدع قالها قال إنما أنا بشر أحكم بينكم على نحو ما أسمع ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض واحد بيعرف يتكلم كويس نسخ الكلام يرتب المقدمات والنتائج بحيث ان خلاص تقتنع مية في المية وإنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع ولعل بعضكم يكون ألحن ألحن بيعرف يتكلم كويس كأن كلامه لحن انت عارف اللحن بيبقى جميل يعني انت ممكن لو بتسمع الأغاني ما يعجبكش الكلام قد ما تعجبك المقدمة الموسيقية ساعات ناس بيبكي من من يعني الاعجاب بالمقدمة بالموسيقى نفسها وتؤثر في قلبه جدا ده المقصود ولعل بعضكم يكون ألحن يعني كلامه صار لحنا صار لحن يعني يعني صار مستعذبا بتسمعه وتستمتع به تمام ولذلك يقول الله عز وجل آه وإن يقول تسمع لقوله ليه كلامه جميل منمق حلو ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ويقول تعالى ولتعرفنهم في لحن القول فإذا الكلام ما عادش مجرد كلام صار لحنا صار مستعذبا تمام ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار الحديث ده اتقال بسبب جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي فقال لهم هذا الكلام إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار فبكى كلاهما اللي جايين يختصم بكى كلاهما بعد هذه الموعظة وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله طب انت جاي ليه لماذا اختصمتما لما كل واحد يقول حقي يا أخي لأن الموعظة بليغة قال فمن قضيت له من, من, من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار ردهم الإيمان تصور جهنم تصور النار فقال كلاهما حقي لأخي لا أريده لا أريده طالما المسألة فيها نار وفي الآخر هكنت تستمتع بها كم سنة هذا الحق الذي أخذه من أخيه يستمتع به كم سنة في إحدى الجنازات اللي حضرناها مات أحد أخوال بعض الناس يعني كانوا اتنين مختصمين وخالهم ده اللي رباهم وكبرهم و... وحاول ان هو يعني يصلح بينهم لم يستطع ان يصلح بينهم مختصمين على قطعة ارض في مكان خطير ان قطعة الارض في ايامها كانت تصل لملايين الكلام ده من حوالي 25 سنة لملايين وداخلين مع بعض في محاكم وانت عارف المحامين من مصلحتهم تفضلوا مختصمين لانه بياخد فلوس وده بياخد فلوس وبعدين يشوف ثغرة يجيبها تاني يشوف ثغرة يلعب بيها كمان عشان نطول امد الخصومة بدل ما تخلص في شهر تخلص شهرين تخلص في سنة تخلص في سنتين وتع... وبناخد اتعاب فما فيش محامي في العادة عايز يحل ليه لانه اول ما يحل السبوبة راحت يعني هيكون منين غابوا مختصمين على الأرض دي كام سنة 17 سنة ومفيش حد عارف يحسم القضية بينهم واللعاب يسيل أرض بملايين في مكان خطير جدا في القاهرة يعني حاجة وبعدين مرت الأيام الخال ده طب ساكت مات مات هذا الخال خال أغنى منهم طبعا كلهم يعني وبيحاول يحل وأخوه ما عرفش حاجة مات الرجل دخل واحد من الأخين القبر عشان يدفنه عادة الجماعة اللي بيدفنوا يوم جايب شوية تراب كده وفاتح عينين الميت وحاططهم فيه عشان ولا يملأ عن ابن آدم إلا التراب تمام شاف خاله خاله الراجل صاحب الأموال الراجل صاحب الكلمة لا حراك يدفنوا على جنبه وقوم مقلوب يفتح عينيه يحطوا له شوية تراب فيهم ده خاله بقى اللي كانوا ماشيين بيحسوا أنا خالي فلان تتفتح الأبواب بيحطوا يتقلب يجيب قلبين طوب عشان يعدله يسنده خلصوا دفن طلع الولد اللي كان بيدفن ده زي المجنون يجري أين أخوه مسك أخوه حضنه قال له مش عايز حاجة خد كل حاجة أنا مش عايز حاجة 17 سنة ونهدي فيكم و... يا جماعة ما تستاهلش أنت عندما تموت هتنزل تحت الأرض وتسيب الأرض فوقك اللي أنت مختصم عليها دي أي رصيد لك في البنك ما قيمته أنا عندي 100 مليون في البنك وأنت ما عندكش حاجة تمام أنت عندك 100 مليون و... وأنا ما عنديش أنا باكل وأنت بتاكل بشرب وأنت بتشرب بنام وأنت بتنام ال 100 مليون دول قيمتهم ايه طالما انك مش محتاجهم مش عايزهم دلوقتي ما قيمتهم عشان تفتخر عشان تستطيل على خلق الله عشان واحد يكلمك تقول له انا معايا 100 مليون انا مش محتاج لك قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي كل ما تكلمه يقول لك فلوسي معاك جنيه تبقى تساوي جنيه معاك عشرة تبقى تساوي عشرة معاكش حاجة خالص يبقى ما تساويش حاجة ادي معنى الكلام كل ما تكلمه يقول لك مالي مالي فقال عليه الصلاة والسلام للذي يقول مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت هو ده وظيفة المال أكلت فأفنيت المجاري دي مكلفة مليارات لأن مفيش حد بياكل اللي جسمه عايزه بس كل الباقي بيخرج وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين القضية دي ضرب لابن آدم ضرب لابن آدم الدنيا مثلاً بطعامه الدنيا ضربها مثلا بطعامه لئن قزحه وملحه حط عليه توابل وبهارات والكلام فانظر إلى ما يصير هي دي الدنيا عاقبتها هو كده ضرب لابن آدم الدنيا مثلا بطعامه لئن قزحه حط توابل بقى وتوم وبصل وعمل تقلية وبتاع والكلام ده حيث انك انت تشم تبقى خلاص هتتهبل عايز تاكل دلوقتي اهو لو انت جعان هتجوع لئن قزحه وملحه فانظر الى ما يصير وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت الإنسان له خمس حواس ولذلك كلمة الناس بتقولها كتير مش فاهمها لما يحتار يقول لك ضرب أخماس في أسداس يعني إيه أخماس في أسداس أخماس الحواس الخمسة في أسداس الجهات الست ضرب أخماس في أسداس الحواس في الجهات الست تمام يعني لم يترك سبيلا إلا رمى حاسة فيه يا بصر يا سمع يا شم يا لمس أحد الحواس الذوق دي أحد الحواس نفسك تاكل أكلة وهتموت عشان تاكلها وعمال كل يو- شهر تركن من مرتبك جزء علشان أكل الأكلة دي دخلت تاكل الأكلة مثلا ألف ريال ما المفروض تكون مشتهاه يعني تكون حاجة فخمة يعني تمام ألف ريال ألفين ريال وقعدت تاكل الألفين ريال دول أو الألف ريال خلينا نترجمهم لساعات عمل انت راجل بتاخد لك مثلا 5000 ريال مثلا في المتوسط عشان توفر منهم 1000 ريال ال 5000 ريال دول يساووا كام ساعة خلينا نضرب مع الأمثال بتبين المراد يعني انت بتشتغل في اليوم في, الش- في اليوم مثلا 8 ساعات تمام وبتشتغل خمس ايام في الاسبوع يبقى 8 ساعات في خمسة ب 40 تمام آه، هنطلع خمسة في, في, في الشهر يعني خمس ايام في اربعة يبقى دي ب 20 واحنا قلنا خمسة في اربعة بكام؟ آه، خمسة في ثمانية ب 40 40 في 20 كام؟ انا أنا خلي بالك ما اعرفش احسب يعني تمام 20 في آه، 80 ادي آه، 20 في في- في في 40 80 مش كده بت كام يعني كام كام ساعه في الشهر لا آه، 120 ساعه طيب إيه، فين ما حاسبين جماعه إحنا حاسبين حاسبين شركات والكلام ده. اسعفونا ها 160 اخر كلام طيب حلو كده 160 160 على 5000 ما احنا بناخد 5000 ريال مش كده 160 على 5000 يطلع كام يعني ال 1000 ريال هيساووا كام ساعة حد حد يسعفنا
تقريبا اسبوع اسبوع يا شيخ ها؟
تقريبا اسبوع اسبوع عمل اسبوع اسبوع يعني يعني ال 1000 ريال عمل اسبوع مش كده على حسب الكلام انا انا باخد منكم على ثقة يعني تمام طيب يعني الألف ريال يعني خمس أيام مش كده خمس أيام فيهم كم ساعة زي ما اتفقنا أربعين طيب وانت بتاكل متعتك بالأكل بتاخد قد ايه عشان أشوف شغلك في مقابل المتعة اللي انت دايخ عليها شغلك متعتك بالطعام انا في الاخر الحسبه دي كلها عايز اكل اكله معينه بحبها ونفسي اكلها وبتمنى اكلها ولذلك عمال اجنب من مرتبي آه، شويه ورا جنب شويه جنب شويه عشان لما اروح اكل ادفع تمام يعني اذا اتفقنا على ان المده اللي انت هتبذلها في الشغل اسبوع عشان تاكل الاكل اللي انت عايزه متعتك بالطعام اللي انت محوش عشانه قد ايه ها عشر دقائق حد يقول تاني نص ساعة طيب حلو كده طيب حد يقول كمان خمس دقايق تعرف متعتك بالطعام قد ايه في الوقت 30 ثانية بشتغل اسبوع عشان 30 ثانية طب ليه انا قلت 30 ثانية هي مدة بقاء الطعام في فمك عارف الطعام اول ما ينعم في فمك يا تبلعه يا ترجعه انت ما بتتحملوش مش هتقعد تشتر كده و... وتاكل و... وتستطعم كده باللقمه لا اول ما تنعم في بقك حاجه من اتنين يا تبلعها يا ترجعها الكلام ده صح ولا أنا واهم المثل عندنا بيقول أول ما عدى اللسان بقى نتان ده المثل اللي العوام بيقولوه ترجمة الحديث ترجمة الحديث لئن قزحه وملحه انظر إلى ما يصير الحقائق لما بتتعرى وتشيل التزويقات اللي على الحقائق بتبقى قبيحة جدا هذا المعنى اللي أنا بقوله صار قبيحا جدا بعد ما عريته وشلت الملابس اللي عليه بقى هيكل عظمي هيكل عظمي انت لما تشوفه تترعب لو واحد مركب هيكل عظمي وانت فتحت الباب وشفته قدامك ممكن تقع من طولك ولذلك يحطوا على قطيب القطار ايه جمجمة يعني لو ما خدتش بالك وعديت القطر هيفرمك هتبقى جمجمة مش بيحطوا جمجمة على شريط القطر هو ايه المقصود بالجمجمة دي فأنا عايز أقول لك هذا الذي نتقاتل لأجله ونقطع أرحامنا لأجله دي قيمته هذه قيمته طعام اللي انت تقزحه وتملحه وشغال عشانه 30 ثانية فقط قدر متعتك به لو احنا حبينا نطلع من المثل الصغير ده للمثل الكبير هتلاقيه هو هو بس على كبير اللي هي الدنيا التي نتقاتل لأجلها ونخرج من حدود الله للحرمات لأجلها أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل الآن عشان نفهم قال لك مثل الإسلام كمثل طريق والطريق ده محدد عشان ما تخرجش ليه القطر سريع جدا جدا ما يخرجش عن القضبان علشان عامل له حدود العجلة بتاعت القطر لها شفة والعجلة التانية لها شفة الشفتين عكسيتين وذلك القطر يعمل كده وهو بيجري وما يقعش عشان له قضيب عشان كده يقول لك لو انت سايق عربية وضربت واحد هتدفع الدية لكن لو القطر ضرب واحد السواق ما يدفعش الدية ليه ماشي في حدود ما يقدرش لا يمشي يمين ولا يمشي شمال انت اللي جيت وقفت انت اللي جيت وقفت فالقطر عشان له حدود حدين ما يخرجش طول ما يخرجش طول ما هو- ما يخرجش عن القضبان لا يلام المثل كده ده حد جدار وده حد جدار انت عايز تخرج من المسجد وانا حبسك قافل عليك الباب ده وقافل عليك الباب ده وقافل الشباك وعايز تخرج هتعمل ايه هتكسر الازاز اذا انت مريد للخروج انت نويت وانتويت وعزمت انك انت تخرج لكن لو ال ال الابواب دي مقفولة هتفضل محبوس فطول ما انت في وسط لا تخرج عن الاوامر والنواهي انت محبوس بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الحبسة دي فقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن ال- المؤمن ايه اللي سجنه يا ترى الاوامر والنواهي نفسه يبقى غني بس الربا حرام والرشوة حرام وانك انت تقتل واحد وتاخد مف- محفظته حرام انك انت تختلس خلسة وتاخد من وراء حرام لا كل حاجة حرام حرام حرام حرمتوا علينا عيشتكم ايوه حرمنا عيشتكم الحرام ده اللي احنا حرمناه ما حرمناش اكتر من كده عايز راجل شباب وعنده شبق بس الزنا حرام لا، كل حاجة حرام حرام حرام اه مسجون بالاوامر والنواهي مش اللي على مزاجك تعمله ها وجنة الكافر الكافر يحد حد اللي نفسه فيه بيعمله بيزني ويشرب الخمر ويشرب الحشيش والمخدرات ويقتل لو عايز واحد غيظه يقتله عادي ما عندوش حاجة تقول له قف عشان كده هي جنة بالنسبة له بعض اليهود اللي ما بيفهموش واحد يهودي كده أيام الحافظ بن حجر العسقلاني إمام الدنيا في القرن التاسع الهجري هو صح فتح الباري شرح صحيح البخاري كان قاضي القضاة وكان يجالس الأمي... السلطان والسلطان لما راح حلب أخذ الحافظ معاه وكان يقضي على الناس في مجالس القضاء والحكم يعني الأبهة كلها معاه تمام ومخصصين له بقى حمار يركبه بقى زي العربيات الخاصة كده كل وزير له عربية ها وسلسلة حراسة وراه وبتاع ها وراكب حمار وراه شوية حمير كده عشان يحرسوه حمار قدامه وحمار وراه وكم حمار حواليه أبها يعني فواحد يهودي غلبان هدومه مقطعة قاعد على المصطبة والحافظ طالع راكب الحمار والتلاميذ بقى حواليه ده ماسك ديل الحمار وده ماسك لجام الحمار ومش عارف الحمار شاف المنظر ده قام قايم واقف ورايح للحافظ ماسك لجام الحمار قال له نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وانت في الأبهة كلها وانا هدومي مقطعة وبكمل عشاء نوم فسر لي بقى الحديث ده انت في الأبهة وانت المؤمن وانا الكافر تمام ففين الأبهة اللي عندي جنتي أنا فين وانت عايش في الجنة كلها والأبهة كلها والسلطنة كلها قال له هو سجن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ألقاه اليوم وجنتك بالنسبة لما ستلقاه ده جهنم طبعا انت في جنة طبعا انت الآن في جنتك انك انت في الدنيا لما ستلقاه بعد ذلك من جهنم هو ده تفسير الحديث اه بالنسبة لي سجن لما سألقاه في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر غرسها الله بيده تطلع ايه انت يا, يا بني آدم لما رب العالمين يهيئ الجنة لك ويغرسها لك بيده ما قيمتك ما قدرك اللي انت مش واخد بالك منه انت ابن اصول ومتخيل ان انت ابن زنا وانت ابن اصول بس انت مش عارف ان انت ابن اصول هذه الجنة اللي الدنيا بالنسبة لنا سجن ألست تغص من ماء الفرات بتشرب الماء العذب السلسبيل ممكن وده ماء عذب سلسبيل دنيا ايه بقى اللي ممكن تشرب من المية ليه اسهل حاجة اسهل حاجة تبلعها ممكن تكون سبب في قتلك انظر الى الماء العذب الفرات بتاعنا ده اسهل حاجة و- والذ حاجة يعني وسقي اهل الجنة ربنا عز وجل لما ذكر ماء الدنيا قال و... وأن لو استقاموا على الطريقة لإيه لأسقيناهم ماء غدق قال ماء غدق كمان يعني وصفه بأنه غدق يعني حاجة مفتخرة يعني ماء غدق وفي ماء الجنة سقي الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا النكتة اللي أنا عايز أقف عندها إيه وألا, است... وألا استقاموا على طريقة الإيه لا أسقيناهم أ- شوف شوف الهمزة اللي واقفة اللي زي العقرة في الزور دي أسقيناهم الألف اللي قبل سقى دي أ شوف انطقها كده تلاقيها زي العقلة في الزور لا أسقيناه طب الفرق بين أسقى وسقى ايه الفرق احنا شلنا الهمزة بس هم؟ مش حاسس ان في سهولة بثقة ها ل- وسقاهم شوف ماشية ازاي لكن انت اسقى ها في عقلة في الذرة ده الفرق بين الماء بتاع الجنة وماء الدنيا الهمزة دي لا زي العقلة في الزور انك انت ممكن تموت بالمية تشرب تشرب وتموت مع انه ألذ حاجة في الدنيا يعني. تاكل يجي لك مغص مش ده متع الدنيا لكن في الآخرة لا الجماعة اللي أنا بحكي حكايتهم غابوا 17 سنة يتخانقوا على حتة أرض 1000 متر مثلا 2000 متر 3000 متر وقال لك دي في موقع مفتخر موقع رهيب كل بيتقاتل عليه الاتنين دول في اخوة اخوة غابوا الاتنين في بطن واحدة تسع شهور ورضعوا من ثدي واحد سنتين واكلوا في معون واحد عشرين سنة ما تفرقوش لما كل واحد اتجوز وبقى له بيت ومع ذلك قتل احدهما الاخر عشان اربعين متر اربعين متر اختصموا عليها وهو عبارة عن محل في ميدان العتبة أربعين متر محل تعرف محل ده سوى ملايين يعني كثير على حسب الرجل ما بتدب المحل بيبقى غالي ولا مش غالي يعني على حسب القوة الشرائية يعني أربعين متر قتل أحدهما أخاه في الدنيا عشان أربعين متر طب إيه رأيك ان اخر بني ادم باب الجنة هيتقفل وراه مفيش حد هيدخل له قد الدنيا عشر مرات تتخيل دي عشر مرات قد الكرة الارضية مش اربعين متر ولا دولة حتى انت لو بتمتلك دولة لا دي الكرة الارضية اخر واحد لو جاز لنا أن نقول إن الجنة فيها فقير فأفقر واحد في الجنة اللي هو قد الدنيا عشر مرات هل تتخيل دي عشان أبين باين لك أنت إزاي مسجون يعني ببين الحديث الدنيا سجن المؤمن كل حاجة فيها كبد الشغل فيه كبد تبقى مصدع وعندك انزلاق غضروف ولازم تروح الشغل ما ينفعش ما تروحش الشغل هتاخد لفت نظر وفي الاخر تترفد طب انا تعبان فعلا تعبان مش قادر اقوم لا لازم تقوم الجنة ما فيهاش الكلام ده قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الكلام ده يقال لمين بقى للأبرار بقى اللي له مش قد الدنيا عشر مرات لا ده عدى ده معدي خالص بقى ما تقوليش قد الدنيا ما, ما, ما تدينيش ما تدينيش مساحة حتى أن الرجل إذا أراد أن يطوف في ملكه كما ورد في بعض الروايات أنا مش متأكد من صحتها يعني لكن قرأتها بيركب البراق عايز يطوف على ملكه هو محبوس في الأوضة اللي وقعد فيها يعني لا له ملك كبير وملك إيه بقى ملك ملك حقيقي قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب هنفترض ان انا وانت اعمالنا متساوية وانا وانت من الصالحين وهندخل الجنة ان شاء الله يعني يبقى مثلا كل جنة فيها مثلا عشر تلاف نخلة اذا استوت اعمالنا يعني عشر تلاف نخلة أفاجأ إن أنا عندي عشر تلاف نخلة وإنت عندك مئة ألف طب إيه الفرق اللي بيني وبينك حاجة بسيطة خالص قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة تمام بس أنا دلوقتي قلت سبحان الله وبحمده نخلة زرع سبحان الله وبحمد نخلة زرع سبحان الله وبحمد نخلة لو انت بقى مدمن القصة دي عندك نخل قد ايه بقى ملكك انت هيبقى فيه قد ايه يعني طب كلفك حاجة لما قلت سبحان الله وبحمده كلفتك حاجة دفعت حاجة من جيبك هم؟ شلت حديد وانت بتقولها أثقال يعني ولا طالعة سهلة كده في مقابلها نخلة الجنة طب ايه اللي ما ادكش النخلة ما اعرفش ما عنديش الذكر ما عنديش علم الا اذا لو عندك علم هتفرق معاك لو عندك علم هتفرق معاك قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح مئة مرة سبحان الله وبحمده بس كده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر حد يعرف زبد البحر ها الفقاقيع اللي بك... لما تشان عارف الجماعه الفلاحين يعرفوا الكلام لما يكون الدور جاي الدور بتاع الميه فتحوا بقى الميه بتاع تلاقي فقاقيع كثيره جدا جدا عشان ما علوش الميه لو كانت ذنوبك مثل الزبد ال- والبحر عندما يطلق المقصود بها البحار تعرف الكره الارضيه 70% ميه و30% يابسه 70% ميه البحار والمحيطات والأنهار دي تشكل 70% من الكرة الأرضية و30% اللي جابس اللي احنا قاعدين عليه تمام لو ذنوبك مثل زبد البحر وقلت 100 مرة الصبح سبحان الله وبحمده اللي بت- انا انا امبارح وانا ب- بنتي رايحه المدرسه وقاعده مستنيه الاتوبيس قلت لها يلا نقول سبحان الله وبحمده 100 مره وقلت لها امسكي الساعه سبحان الله وبحمده 100 مرة خدت ست دقائق وما بينوهاش ايه ما بينوهاش زي الجماعة اللي بيقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. لا لا دي مش مقبولة ده المقصود لما تقول سبحان الله بحمده معنى سبحان الله أنزه الله عز وجل عن النقائص مطلوب تستطعم الكلمة تستطعم ما انتش موظف رايح تمضي وماشي الهمبكة دي عند ربنا ما بتنفعش لكن المفروض تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تستطعم الكلمة وانت بتقولها تع- تعلم أن الله منزه عن النقائص مطلوب منك تنزيه وتسبحه يعني تستطعم الكلمة يعني ما تجريش يعني ها ما انتش موظف بتمضي وماشي تمام جود عملك لأنه كله في صحيفتك هتسرق نفسك انت حر واحد بيسرق نفسه تعمل له ايه ده ها ست دقائق سبحان الله بحمده ومش كده كمان من قال حين يصبح مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خدت مننا الحاجة دي رفعنا أثقال زعفنا على بطننا ها ما عملناش حاجة كلام بسيط خالص اللي يعمل كده ياخد ايه محاكم احنا أجرية ما بنشتغلش إلا لما يكون في مرتب لو الدولة قالت لك تعالى اشتغل ومفيش مرتب تقول له الله الغني لما يديك مرتب اكتر تبقى عايز تطلع من الوظيفة دي لديت عشان في زيادة تمام فاحنا اجرية وربنا خلقنا كده على فكرة مش عيب مش عيب ان احنا اجرية بنشتغل بالاجرة يعني وذاك ونصب الجنة والنار اجرة وقال لك لو عملت كده تاخد كذا وعملت كده وايه دي غير اجرة ها لو يعني مثلا زي الراجل اللي في حديث أبي موسى الأشعري آه، واحد غلبان كده وبتاع سمع أبو موسى الأشعري آه، لا مش مش الحديث ده آه، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله لو أنا قتلت في سبيل الله ربي ربنا هيديني إيه قال لك الجنة قال إنها لحياة طويلة لسه هعيش أنا عايز أدخل الجنة على طول فقاتل فقتل تمام طيب خلي السؤال الآتي قال لي مالي عند ربي إن قتلت في سبيل قال له ولا حاجة هروح هتقتل يعني ما قال لي ولا حاجة هتقتل ليه هطلع وقاتل ليه زي أي عمل أجرته كبيرة بتبذل فيه أجرته قليلة على قد ال- تمام فإحنا أجرية أول ما نعين لك الأجر وتعرف إن هتاخد أجر يعني تشتغل كويس تعرف مش هتاخد حاجة بتبطل شغل شغلش طيب الذكر ده البسيط ده اللي هو بياخد بالظبط 100 مرة 16 دقيقة بال- بالهداوة يعني 16 دقيقة بالهداوة ياخد ايه بقى قال له من قال لا إله 100 مرة حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ياخد خمس حاجات أول حاجة كأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل إسماعيل النبي أبو العرب حلو كده كأنك جبت عشر ولاد من ولاده واعتقتهم اديتهم حريتهم تمام وأخذ مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة وكان في حرز من الشيطان يومه هذا الشيطان ليس عليه سبيل ولا يعمل معه حاجة في اليوم ده أربعة خمسة ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل زاد عليه بدل مية بقت مية وعشرين بقت مية وخمسين بقت ميتين ما فيش حد يفوقه يوم القيامة آه. طب انت لو حبيت تعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل تدفع كام وقال لي ولدي اسماعيل عشان تعرف ال- إن الرقب اللي انت هتعتقها نفيسة غالية جدا مش اي بني ادم ده من ولد اسماعيل عليه السلام عشر رقاب يومية من- مطلوب منك تدفع كام تدفع كتير يعني عشان تعتقه اذا الاسلام اللي احنا فيه محدد بالحد ده والحد ده رهيب يعني ممكن تبقى افضل من بعض ملائكة الله الملك ما فيش عليه شيطان ما بيوزوش ما بياخدوش وذلك العلماء تكلموا في بحث كده هل بعض البشر افضل من بعض الملائكة انفصلوا على ان اه الم- النبيون النبي أفضل من الملك الملك لا يعصي الله عز وجل ولا في شيطان إنما أنا ضد تيار ربنا عز وجل عشان يختبر صدقي له حط لي معوقات وقال إذا عديت من المعوقات عشان تجيني يبقى أنت صادق تريدني فعلا لكن لقيت حجر عصا والله لقيت حجر بقى ولقيت باب مقفول أعمل إيه بقى لو كان مفتوح كنت مشيت طب ما تحاول تفتحه حاول تفتحه هو مغ- مغلق اه بس حاول تفتحه لو فتحته يبقى انت فعلا مريد انك انت تعدي من الباب إيه، اعتبرته عذر كده وبركه يا جامع زي ما بيقولوا يعني وكانت جت منه مش مني خلاص خلاص اذا على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم إذا غامرت في شرف مرومي أي مراد يعني فلا تقنع بما دون النجوم طالما انك انت عايز توصل يعني اوصل للنجوم إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم ده موت وده موت ده طارت رقبته وده وقع من على البتاع وده طب ساكت كله موت بس العبرة بشرف الهدف زي امرؤ القيس امرؤ القيس كان أبو ملك وسلب منه فعايز يسترد ملك أبيه فقال لواحد صاحبه يلا بينا نروح ن- نجيب الملك يقول امرؤ القيس في أبيات شعر معبرا لخوف صاحبه قال له ده, ده احنا رايحين للملك ده, ده, ده موت الملك عقيم مثل كده يقول لك الملك عقيم عقيم يعني إيه؟ يعني ملوش اخ ملوش صاحب انا عشان الملك اقتل اخوي هو المأمون مش قتل الامين عشان الملك وكان كل ما يذكر الامين يبكي وغصه فقتلت اخوه وبقيت انت الملك وبعدين ثم ماذا اسأل اي بني ادم تقابله ما امنيتك يقول أنا نفسي أبقى آه، معيد في الجامعة اديله السؤال ثم ماذا وبعدين أبقى مدرس مساعد ثم ماذا وبعدين أبقى مدرس ثم ماذا أستاذ مساعد ثم ماذا أستاذ ثم ماذا عميد الكلية ثم ماذا رئيس الجامعة ثم ماذا ولي- وزير التعليم ثم ماذا لازم يقف في نقطة معينة لازم يقف ما يعرفش يجاوب إلا أن يقول الموت أي بني آدم عنده أماني عظيمة و... ويعني عايز يوصل طير بجناحين في كل حتة وبتاع الكلام ده اسأله دايما بع... ثم ماذا وصل ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا لحد هو نفسه ما ينطق يقول لك ثم الموت ما انت عارف ان دي غاية كل حي خلص- خلصت يعني فقدرها بقدرها واعرف ان انت في امتحان ما انتش جاي عشان تستمتع وتعمل اللي عايزه اللي انت عايزه لا انت مسجون المسجون ملوش اه، اختيار مع السجان بتاعه فصاحبه بقى صاحب مرور القيس اول ما وصل على الحدود قال لك ده العمليه جد ها فضل ماشي معاه يقول له عايزين نجيب الملك نجيب الملك آه، طب ما الملك ده فيه ممكن رقبتك تطير ها وماشي معاه ماشي معاه اول ما وصل للحدود وهيدخلوا بقى على حمى الع- الملك اللي عايزين ينتزعوا الملك بتاعه بكى بكى قال لك دي العمليه جد ده احنا كنا في الاحلام وصحينا قال له ايه بقى امرؤ القيس بقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه ما احنا عدينا ومشينا وداخلين بقى على حمى الملك اللي احنا رايحين ننتزع ملكه يعني بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر قيصر اللي هناخد منه الملك فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر يقول لك مات عشان طلب الملك مش مات في سندوتش فول ها لا مات عشان عايز حاجة كبيرة يعني ها فإما نطلب الملك ونبقى ملوك أو نموت فيقال معذورون ده كانوا بيطلبوا الملك ده حاجة مش بسيطة يعني ها يعني إذا مت مت بشرف ده اللي أنا عايز أقوله من امرؤ القيس لا عايز أقول- أحد الشعراء بقى اللطاف بتوعنا احنا عمل تشطير على أبيات امرؤ البيتين بتوع امرؤ القيس ده ز- عزم واحد صاحبه قال له أنا دابح ديك شمرت هيعجبك قال له انا هموت في الشمرت قال له تعالى اليوم الفلاني هتلاقي الايه السفره تا- جه صاحبنا في اليوم الفلاني ما لقاش لا شمرت ولا حزانه لقى طبق لفت عارفين اللفت الطرش ده لقى طبق لفت تمام فحب ينكت عليه ما هو شاعر بقى حب ينكت قال بكى صاحبي لما لقى اللفت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا قلت له لا تبكي عينك إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبرا ها يا تاكل لفت هتموت هتروح تقبر يعني أنا العزائم شوف ده وشوف ده فأنا قصدي أقول بأبيات المتنبي إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم خلي همتك في السماء فطعم الموت في أمر عظيم حقير كطعم الموت في أمر عظيم فأنت عندما تموت في أمر الكل يقدره والكل يكبره لن تلام لن يقال مات في كذا وذاك كان الموت في سبيل الله أعظم الأماني مش زي ما الناس بيقولوها كده وهو قاعد آه، هو الموت في سبيل الله أغلى أمانينا مش كده مش مش بالظبط كده مش كلمة تقال ولا شعار يقال هم؟ فأنا أريد أن أقول يا إخواني الإسلام وانت ماشي طالما أنك ماشي على الصراط طالما ما خرجتش من البابين من السو- من السورين دول أنت على الإسلام عايزك تستثمر وجودك على هذا الصراط تاخد حسنات مش عايز أقول بالهبل زي ما العوام بيقولوا يعني يعني أشياء كالجبال بأقل عمل والله عز وجل يقبل منك الأذكار اللي أنا قلتها ديت ايه رأيكم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من آه، اعتق شقصا من عبد اعتق الله عضوا له من النار انا لسه بقول لك عشر رقاب من ولد اسماعيل عشر رقاب عشر رقاب يعني ايه يعني له راس وله ايدين وله كتف وله بطن وله رجلين وله صوابع الحديث من اعتق عضوا او شخصا يعني أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ممكن يكون فلان الفلاني محتاج عشر تلاف ريال عشان يصير حرا ندي عشر تلاف للمالك بتاعه حتى يصير حرا بس أنا ما عنديش العشر عندي ألف ريال بس أنا ألف وأنت خمسمية وده ربعمية صار عتيقا البني آدم اللي كان ع- عبد ده صار عتيقا نصيبي منه ايه ايد الايد دي انا دخلت دفعت 400 ريال تسوي ايده يعني وده دفع مثلا 1000 ريال تسوي راسه وده دفع كده هنقسم الجته دي علينا اللي دفع راس المال النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اعتق عضوا من عبد اعتق الله به عضوا من النار انت اعتقت عضو ايد خلاص الايد دي مش هتدخل النار طب ايدين تمام طب لو اعتقت كله علي بن الحسين سمع ابا هريره يقول هذا الحديث سمع سعيد بن جمهان سعيد بن جمهان روى الحديث عن ابي هريره قال له يا سعيد أنت سمعت هذا من أبي هريرة قال نعم قال علي بفلان العبد عنده عبيد يعني بس في عبد زي الحيطة ايد ورج كده هكا جابه قال له أنت عتيق ما هو سامع بيقول له أنا أعتق عضوا أعتق الله به عضوا من النار طب أنا أعتقت كله ايديه ورجليه وبطنه وراسه ودانه وكل حاجة تمام دعاه ال- ال- الهلف ده ها عشان يقول له انت عتيق عشان آه، اذا كان العضو يعتق عضو من النار انت بقى بال- بالذكر البسيط ده هو، اللي بياخد 16 دقيقة وانت على مهلك كأنما اعتقت عشر رقاب من ولد اسماعيل تكسل تقولهم ولا اول ما تفتح عينيك وتقول اصبحنا اصبح اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقعد بقى وانت قاعد تقول ال- الم- المد- الذكر 100 مره دي ومع ده تقول سبحان الله والحمد لله كمان 100 مره 6 دقائق و16 دقيقه 22 دقيقه كل يوم 22 دقيقه تغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر وتاخد الخمس حاجات دول كتير انك تقول 22 دقيقه طب انت بتقعد قدام الافلام قد ايه ولا بتقعد قدام مش عارف قد ايه ولا بتقعد قد ايه ولا ايه ده ايه التهريج ده والله بنهرج ونحن فعلا بهذا بهذا الاهمال كاننا لا نريد الاخره ومش كده بده انا قلت حاجتين بس قلت ذكرين فقط ده في اذكار تانية لها اجر مهول مهول لو عرفته ما تسيبوش ابدا بس كل ده وانت فين وانت على الصراط ما خرجتش لا من الباب ده ولا خرجت من الباب ده تمام واحنا لسه يعني معانا ان شاء الله يعني وقت طويل عشان نبين واحنا على الصراط ايه اللي ممكن نعمله مش هناقشك مش هك... مش هتكلم فيك دلوقتي انت عايز تطلع من الباب لا انا ما اتكلمتش في دي انا بتكلم في حدود انت ع- بين السورين تمام بين السورين بنتكلم وانت بين السورين انما عشان تطلع بره دي قصه تانية بقى عايزه ايه عايزه كلام ك- كثير اخر يعني اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي